فكرت فينا ولا حد فكر فينا وقفت على الناس عينك علينا ليلة وداعك بكيت النايات وغنت معي على حنيا ويلي ورايحة ويا جوعة الغمرات ع خصر لفوا الزنبق شميلي ليلي وكانت آخر السهرات قديش فيها قلت يا ليلي خدلي ليالي كل عمري وهات بعد ليلي مثل هالليلي
لا نفكر فينا ولا حد يفكر فينا ونبكي على الناس ومين حيبكي علينا ولحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين انت اللي شايله جواك يا قلبي قمر من طعم السنين لحد امتى هنعيش يا قلبي ده بجرح المجروحين قمر من طعم السنين حتى اللي عشنا نحكم انت واليوم جرحهم قسوا علينا قلبهم حتى اللي عشنا نحكم انت واليوم جرحهم قسوا علينا قلبهم وبكوا دمع علينا عيني يا عيني علينا نفكر في الناس ولا حد يفكر فيها ونبكي على الناس ومين هيبكي علينا خدني الحنين اللي عليكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي وانسى الجراح بعدها خدني الحنين اللي عليكي حبيته من وقتها بحلم سنين الاقيكي وانسى الجراح بعدها وبقيت من نسيتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتح دمها ارجوكم قولوا لنا انا قلبي مزينه قالوا صعب قالوا لها قلت الله اعلم انا قلبي مزينه قلت الله أعلم مربوكم ذلة بنتي الحنين عليكي حبيت من وقتها تحلم سنين أنا ليكي وانسى اللي راح بعدها وبقيتي من اسمتي عزي ونور دنيتي ما شافتي قبلك عيوني وعليكي فتحتها كده كفايه كده تجريح كده كفايه كده كفايه انا اللي هكون معاكي صريح كده كفايه كده كفايه كده تجريح كده كفايه انا اللي هكون معاكي صريح كده كفايه انا مش شايفك الغنوه اللي غنتها انا مش شايفك النسمة اللي حبيتها انا مش شايفك الغنوة اللي غنتها انا مش شايفك النسمة اللي حبيتها وشايفك ريح شايفك ريح ومدام خلاص بجد انا زي اي حد مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد مدام خلاص بجد بجد انا زي اي حد انا مش هنسى نفسي تاني وهحط بينا حد انا عاتب حدودي صحيح اذا كفايه بلاش تجريح شيء غريب شيء عجيب أمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب مدام
غريب غريب شيء عجيب أمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب شيء غريب شيء عجيب أمرك يا قلبي شيء غريب شيء غريب
يا عمري آه آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه يا عمري آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه ناويين علينا حاجات غريبة انت كلك حنان وطيبة لوين علينا حاجات غريبة وانت كلك حنان وطيبة والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب والناس الناس الناس الطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا لا لا تستعجب ادي الزمان ادي الزمان ادي الزمان اللي احنا فيه جليل العاشقين أهل الغرام مساكين آه يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين عاتبين على الأيام والدمع مال العين آه يا ليل مساكين عاتبين على الايام والدمع مال العين يفيد بايه الندم ما القلب يا من ظلم يفيد بايه الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعالجراح صبري وآه آه وآه على الايام والدمع غالي العين اه حبايب بس فين الحب غالي آه حبايب بس فين الحب غالي وليه يا قلبي ليه يا قلبي مالكش نايم آه حبايب شافوا ايه بس في عينينا سمعوا ايه يتقال علينا على عينينا علينا صدقوا صعبان علينا صعبان علينا بفراق أغلى الحبايب حبايب حبايب آه حبايب الحبل مع المحبة عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا الحبل مع المحبة عودونا رجعوا من تاني يا قلبي سهرونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم يلحقونا كل ما قربنا منهم يبعدونا كل ما بعدنا عنهم
فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني انه غيري خد مكاني انه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تنجر من سكاني قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قلت شاري سيبوا يبعني قلت شاري سيبوا يبعني زاد كلامهم حبي ليه هم قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قالوا الناس انك بيعني ما قالوا الناس عليه قلت شاري سيبه يبعني قلت شاري سيبه يبعني زاد كلامهم حبي ليه بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومني على اللي فات ما بلاش تشمت غيري فيا بلاش تلومني على اللي فات ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكاك
Sound Music.
ولا قطر مال لا بالجمال جمال ولا قطر مال تمسح دموع اللي انظلم على أي حال حلال الحلال على أي على أي حال ابن الحلال هو اللي يصبر على الألم أهي دنيا عايشين فيها وبات أهي دنيا عايشين فيها وبات حقك عليا يا ليالي ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش حقك عليا يا ليالي ما تزعليش ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش ازاي اعيش انا بيقولوا نايم تعبان حبه سمر اقوم يقولوا قام لما غاب القمر انا بيقولوا نايم تعبان حبه سمر اقوم يقولوا قام لما غاب القمر وانا وانا انا انا انا انا انا قاعد عندكم الدور من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشهر وانا إيه انا انا قاعد عندكم الدور من الجرح نسيت كم يوم كم يوم كم يوم في الشام لا كلام لا سلام لا خبر ولا حس أهي دنيا عايشين فيها وبس أهي دنيا عايشين فيها وبس كلنا مجاريح كلنا مجاريح رايحين جايين على عصر الريح كلنا مجاريح مم، مجاريح مجاريح رايحين جايين على حسب الريح كلنا مجاريح وادي الايام لعبت فينا خلتنا نخاف من بعضينا لعبت فينا من بعضينا عايشين تايهين ماشيين ضايعين الدنيا جريح في ده وجريح راحونا برنش عين عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا جرحونا برنش عين يا عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر لا نزلنا
جرحونا برمش عين عين كلامهم مسنا سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا
قلنا احنا اللي القمر ايه معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر نزلنا سيدي انت الحب نعمة جاية لنا من السماء معاك لا نسمع للناس المكرمة للناس المكرمة سيدي انت الحب نعمة جاية لنا من السماء معاك لا نسمع للناس المكرمة للناس المكرمة دوار على الحب تلقى الدنيا حلوة وندق القلب يبقى حيش للحب شكوى دور على الحب تلقى الدنيا حلوة اندق القلب يبقى حيش للحب شكوى قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يسلنا الناس طلعوا القمر وقمر نزلنا حرمنا من انسك ليه هو اللي اخدك مننا ايه حرمنا من انسك ليه هو اللي اخدك مننا ايه على اي حال الصبر جميل لك قلبي هيتربى عليه حرمنا من أنسك ليه هو اللي أخدك مننا إيه حرمنا من أنسك ليه هو اللي أخدك مننا إيه على اي حال الصبر جميل لك قلبي هيترضى عليه احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك علشان كده ما تعودناش يغيب ونفضل نستناك علشان كده ما تعودناش يغيب ونفضل نستناك ارجع لطبعك وعوايدك ده انت حبيبي وانا رايدك حد ينسى قلبه حد ينسى عمره من غيرك احبه وابقى تحت امره عمره شعري ومش هخبي ده انا حبيته قلبي شعري ومش هخبي انا هخبي ده انا حبيته قلبي اه ده انا حبيته قلبي ما بينساش حبايبي قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمانه قلبه دليله قلب العاشق دليله ولا يوم احساسه خانه قلبه دليله قادر يهديه في ليله لو جرى عليه زمان وقلبه دليله وفي عز الليل وحرجه الليل الليل وحرجه بتنادي عليه اميرته بتنادي عليه اميرته وفي عز الليل الليل الليل الليل وحرجه بتنادي عليه اميرته بتنادي عليه اميرته اما بيختار حبيبته ما عايش راضي بقليله راضي بقليله بتقولوا ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان اسأل عليه ما تقولوا ليه ما تقولوا ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه اسال على الناس كلها دايما عشان اسال عليه ما تقولوا ليه وان حد شاف وابتسم له غصب عني بخاف واغيب وان حد شاف وابتسم له غصب عني بخاف واغيب معرفش ليه انا انا مالي بيه معرفش ليه انا مالي بيه هو انا لسه بحبه بحبه ولا ايه هتقولوا ليه ليه انا ليه بقول اسمه واجيب سيرته كتير ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه ما تقولوا ليه يمكن بحبه لسه بس بخاف أقول وبخاف لحد يحس ويروح له ويقول يمكن بحبه لسه بس بخاف اقول بخاف لحد يحس ويروح له ويقول معقول لسه في قلبي لا غلطان يا قلبي مالكش حق معقولة لسه في قلبي لا يا قلبي مالكش حق لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه لو كنت بتحبه صحيح خبي عليه معرفش ليه انا انا مالي بيه معرفش ليه انا مالي بيه هو انا لسه بحبه بحبه ولا ايه ما تقولوا ليه ليه انا ليه بقول اسمه غريب سيرته كتير ليه ما تقولوا ليه بسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه ما تقولوا ليه حبيبي زي القمر علمني معنى السهر يدوب في لمح البصر صح الهوى بيا حبيبي زي القمر علمني معنى السهر ويدوب في لمح البصر صح الهوى بيا معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى مجروح يا ناس والدواء لو عارفة ايه معنى الهوى انه الحب لوحده دواء انتي وانا والحب سوا وقلوبنا يعيش فيها الهوى لو عارفة ايه معنى الهوى انه الحب لوحده دواء انتي وانا والحب سوا وقلوبنا يعيش فيها الهوى ده انت معزتي حبي جنتي لقاكي فرحتي حياتي دنيتي من سيوف الحيرة ولا نار الغيرة حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي اسمعيني في كلمة ساعديني في بسمة دويني نعمة النعمة ليك محبتي يا روحي اسمعيني في كلمة اسعديني في بسمة دويني نعمة خليكي محبتي اسمعيني في كلمة اسعديني في بسمة دويني نعمة أهديك محبتي انسي يوم الحيرة ولا نار الغيرة حبك أحلى سيرة قالتها غنوتي اسمعيني في كلمة اسعديني ببسمة دويني نعمة النعمة ليك حبتي يا روحي